أحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع آيات كريمات جاء فيها التأكيد على طاعة الله وعلى طاعة رسوله وجاء فيها بيان بأنه من التزم بذلك فأطاع الله وأطاع رسوله فإن هذا هو المهتدي حقا وأن الله سبحانه وتعالى يؤيده ويكون معه ويكون ناصره وما الرسول بمسؤول عن أن يهتدي الناس وإنما كل إنسان على نفسه بصيرة وأما الرسول فما عليه إلا البلاغ المبين كما ذكرت الآيات السابقة ولذلك قلت من العبث أن يقال لأحد من الدعاة لا تتحدث ولا تتكلم فإن الكلام لا يجدي أو كما يقول البعض فإنك تنفخ في قربة مقطوعة فليس من شأني ولا من شأن أحد من الدعاة أن يهتدي الناس فلن أسأل عن هذا بين يدي الله ولن يسأل الأنبياء عن هذا هل اهتدى بكم الناس أم لا وإنما سيسأل الأنبياء وسيسأل الدعاة عن البلاغ هل بلغوا أم لا فالداعية ما عليه إلا البلاغ وهذا هو ما سوف يسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة جاءت الآية والتي نحن بصددها في يومنا هذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يجيب عن سؤال قد ينشأ وهو لا بد وأن ينشأ في الذهن من أطاع الله وأطاع الرسول واهتدى ماذا سيكون أمره عند الله وخاصة أننا نجد أن الذين يطيعون الله ويطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعصون الطغاة ويعصون النفس ويعصون الهوى يتعرضون لإيذاء شديد ولبلاء أشد فهل يا ترى هذه العاقبة من طاعة الله وطاعة الرسول هذه هي العاقبة بعد أن اهتديت وبعد أن اهتديت أنت إلى الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يصدر وعدا لهؤلاء وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون جاءت هذه الآية وهي تحمل وعدا من الله سبحانه وتعالى وأهل السنة والجماعة قالوا الله سبحانه وتعالى يصدر منه الوعد ويصدر منه الوعيد يأتي من الله وعد ويأتي من الله إيه وعيد ما هو مقطوع به وما نحن متيقنون منه كما يقول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه إخلاف الوعد يعني لا يمكن أن يعد ثم يخلف وإن جاز عليه إخلاف الوعيد وإن جاز عليه إخلاف الوعيد لماذا أنت إذا وعدت فقد يعني أعطيت الشخص أملا ورجاء وكذا وكذا فلا يجوز عليك أن تقطع هذا الأمل وهذا الرجاء أما إذا توعدت ففي الوعيد إضرار بالآخرين وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فمن اللطف ومن الرأفة ومن الرحمة أنه يجوز لك أن تتنازل عن عن إيه؟ عن وعيدك إذا كان هذا في حق البشر فما بالك في رب برب البشر فالله سبحانه وتعالى إن وعد قال لك كذا لأفعلن كذا سيكون لك كذا كذا كذا كذا كذا وجب الوفاء بالإيه؟ بالوعد بالوعد أما إن توعد وهو الوعيد فيجوز عليه أن يخلف الوعيد بأن يغفر لك بأن يرحمك بأن يتجاوز عنك ولذلك دائما أهل السنة والجماعة يقولون أن حتى الإنسان العاصي مع أن هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم توعدت هذا العاصي إلا أنهم يقولون في النهاية وأمره موكل إلى ربه إن شاء غفر له وإن شاء إيه عذبه فدام إن شاء غفر له يبقى يجوز أن يتنازل ربنا سبحانه وتعالى عن وعيده وإن شاء عذبه يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا الوعيد لكن ما ينبغي أن نقطع به أن الوعد لا يتخلف من الله أبدا ومن هنا يقول الله وعد الله ووعد الله لا يتخلف وعد مين الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الذين آمنوا منكم أهل العلم قال الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بقوله ويقولون آمنا بالله مش في الآيات السابقة جاء هذا التعبير ويقولون يبقى إيمانهم ده إيمان إيه إيمان إيه قولي كما قلنا في اللقاء الماضي وقبل الماضي هو إيمان قولي أما هنا فالله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين قالوا آمنا امال ايه وعد الله الذين ايه الذين آمنوا يبقى ما دام قال الله الذين آمنوا فإيمانهم إيمان ايه إيمان ايه حقيقي يبقى وعد الله الذين آمنوا ايه آمنوا منكم وقال منكم طب ما كلنا كلهم مؤمنين قال لا بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة إيه؟ عصبة منكم فالمنافق محسوب أنه منا ف ولذلك من هم منا واحد من اثنين يا داعي يا صادق الداعي هذا الذي يقول بلسانه وقلبه إيه؟ لا يؤمن والعياذ بالله وأما الصادق فهو المؤمن الحق وهذا هو الذي يستحق هذا الوعد وهذا هو الذي يستحق إيه؟ هذا الوعد يبقى وعد الله الذين آمنوا ها منكم فآمنوا قطع بالإيمان أخرج مين أخرج المنافقين يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم الإيمان هو التصديق بالقلب المرء يحتاج إلى أمرين وأعتقد أننا نوهنا إلى هذا من قبل لابد من تصديق بالقلب وعمل بالجوارح أي إنسان يأتي ويقول أنا مؤمن ثم يعصي الله ولا يعمل ولا يعمل فهذا كاذب لا يمكن أن يصدق بأي حال من الأحوال ما دام قد ترك العمل فما بالك بمن يقول آمنت وهو يخالف ما جاء به الله ورسوله يا ريت حتى مش بيترك افعل لا ده بياتي بما ايه ده بياتي بما يخالفها يا ريت يجي عند لا تفعل ويخالفها فيفعل والعياذ بالله فلا بد من الامرين ايمان قلبي وعمل بالجوارح يدلل على صدق ما في القلب يدلل لان العمل زي ما بيقولوا برهان لما في القلب برهان لما في الايه في القلب ولذلك لقلت ان القرآن الكريم بين لنا اننا لن ندخل الجنة الا بامرين القلب والعمل القلب قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سلامة القلب بالإيمان وبصحة العقيدة أدي واحد ها بس لا ولما يجي يخش الجنة يقول لهم إيه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يبقى أنا عايز كم حاجة حاجتين أو, أو, أو مش أنا يعني الله يريد منا أمرين يريد سلامة القلب ويريد إيه عمل وعشان كده قلت لك من التغفيل ان تظهر طائفة من الناس ها وتقعد تقول لك اهم حاجة القلب كل حاجة يقول القلب القلب القلب القلب القلب القلب فزي ما قلت لك الراقصة بقت مؤمنة وتقول اهم حاجة قلبي والعريانة بقت مؤمنة وتقول اهم حاجة قلبي والفاجر بقى مؤمن ويقول اهم حاجة قلبي انا بقول لكل دول ربنا يرجع قلوبكم جميعا قلبي فين ما هو الدليل على ما في القلب ما هو الدليل على ما في القلب فكل إناء ينضح بما إيه؟ بما فيه فلو القلب فيه صلاح يبقى لابد أن تكون الثمرة قدامي صلاح لابد أن يكون الجوارح أمامي منصلحة فلا بد من تصديق بالقلب وعمل بالإيه وعمل بالجوارح أما أن أقول قلبي قلبي قلبي ولا أعمل وبعدين يطلع لي بقى أصل ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب ورب جوارح برضه يا أخوي رب جوارح برضه يا اخوي فربنا سبحانه وتعالى رب قلوب ورب جوارح بدليل امرك بغض البصر بدليل نهاك عن السرقه بدليل نهاك عن الزنا بدليل ان ان امرها بالحجاب بدليل بدليل بدليل بدليل بدليل فهو رب قلوب ورب ايه؟ ورب جوارح فلماذا تتحدث عن القلب وحده ولماذا تترك الجارحه مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم تشهد عليهم ايه أيديهم ها وإيه ألسنتهم وأيديهم وإيه وأرجلهم يعني ده, ده دي مسألة خطيرة جدا مسألة العمل والجوارح هتسأل عما قدمت وعما عملت والقرآن يقول وقل اعملوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بيتي اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم وأحسابكم كل واحد يقول أصل من آل بيت النبي أصل مع أصل من من من البيت أصل أصل أصل لا المسألة عندنا موقوفة على العمل والعمل خطير جدا جدا بدليل أن نوح لما نادى ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ربنا قال له إيه يا نوح إنه ليس من أهلك ليه إنه عمل غير صالح ده المسألة بقى ده العمل ده مسألة خطيرة جدا مسألة مش مسألة إن أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهى الأمر عند هذا الحد وعشان كده قلت لكم فيما مضى ظهر طائفتين طائفتان كلا الطائفتين شاقة طائفة وهي طائفة الخوارج وهذه كفارت الأمة بكبائر الذنوب من ارتكب كبيرة ولم يتب فهو كافر مع أن طبعا ما قال أحد من السلف الصالح بهذا قالوا أن مرتكب الكبيرة حتى وإن مات ولم يتب حتى وإن مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بدليل قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خلاص فظهرت الخالق ظهرت فرقة اليوم فرقة المرجئة والمرجئة راحت واقفة على الضد تماما وقالت لا لا لا لا لا لا ايه ده اللي يرتكب كبيرة ويموت ولم يتب كافر لا لا انت قل لا اله الا الله محمد رسول الله وافعل ما يحلو لك اسرق واذني واقتل واعمل كل حاجة ما تخافش لا خوف عليك وراحوا خارجين بقاعدة انه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة بس وخلص المسألة كده كلا الفريقين موجودين الآن وإن كانوا متمسلمين كلا الفريقين موجودين الآن الفرقة التي تعاديها الدولة ونحن نعاديها الذين خرجوا فكفرونا وكفروا الآباء وكفروا الأمهات وكل مدى هؤلاء بيزدادوا شره وجنون في التكفير وآخر حاجة سمعتها أنهم كفروا العصفورة العصفورة بيكفروها شوف وصل بيهم الجنون لحد فين ويقول لك أيوة بتقف على السلك بتاع الكهرباء بتاع الحكومة تبقى تقف على سلك الطواغيت تبقى كفرة على طول ما عندها ملك الله واسع اشمعنى بتقف هنا يعني تمام فات مصيبة فهذه فرقة تمقتها الدولة ونحن نمقتها و- و- ولا نحبها لله وفي الله دو- دول طيب الدولة بقى اللي مقت الدول ما وقفتش موقف الاعتدال لا وقفت موقف المرجئة بقى قعدت تقول لنا ما- مش كل حاجة اللحية مش كل حاجة الجلباب مش كل حاجة النقاب مش كل حاجة الحجاب مش كل مش كل وبدأوا يحللوا الناس من الدين شيئا فدي فشيئا وكل حاجة يقول لك مش كل حاجة كذا مش كل حاجة كذا مش كل حاجة كذا مش كل حاجة كذا مش كل حاجة كذا وفي النهاية تحلل من الدين كله أهم حاجة قلبك بس خلصت ولذلك نحن نمقت هؤلاء ونمقت هؤلاء نمقت جماعة التكفير ونمقت الدولة بهذا القول وهذا السلوك السيء الذي لا يتفق مع دين بأي حال من الأحوال الدين وسطية وسطية قول قلب وعمل القول إيمان والعمل طاعة فإن لم تعمل فأنت من الفاسقين فأنت من العاصين فأنت من المارقين ولكن إياك أن تخدع نفسك وتقول أنا من المؤمنين إياك إياك هذا هو ما عليه سلفنا الصالح وما عليه أهل السنة والجماعة فهذه الآية بينت وعد الله الذين آمنوا منكم أدي صلاح القلب وعملوا ليه وعملوا الصالحات قالوا وعملوا الصالحات دي بيان بيان لل- لما جاء في الآيات السابقة الآيات السابقة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جه هنا وعملوا ليه وعملوا الصالحات قال لك هي دي هي دي هي دي هي دي فطاعة الله وطاعة الرسول هي العمل الصالح والعمل الصالح هو طاعة الله وطاعة الايه وطاعة الرسول ولذلك أي عمل يخرج فيه المرء عن طاعة الله وعن طاعة الرسول هل يمكن لأحد أن يسميه عمل صالح لا يمكن بأي حال من الأحوال لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما هو العمل الصالح ضابطه إيه ضابطه إيه فالعمل الصالح بالضبط هو ما كان فيه طاعة لله وطاعة لله وطاعة للرسول ولذلك لا يمكن لأي مخبول على وجه الأرض أن يخالف ما عليه الله وما عليه الرسول ويقول لك أنا أعمل صالحا والله كذب وافتئات وافترات على الله وعلى رسوله يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بيه يا سيدي بيه ايه وعد الله إيه بقى وعد الله ايه ألا يستخلفنهم في الأرض أدي واحد كما استخلف الذين من قبلهم اثنين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثلاثة وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا قالوا ال- الآية دي كان لها سبب نزول وهذا الكلام له سبب وهذا السبب كما يقول أبو الدرداء وغيره كما أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه بن المنذر أن أبو الدرداء بيقول إني سئل وسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان المسلمون يعيشون في قلق وخوف ال- المشركون كانوا ينكلون بهم وكانوا يفعلون بهم الأفاعيل ويتربصون بهم ولا يتركونهم و و وعبادتهم ولا يخلون بينهم وبين عبادتهم فكان المسلمون في خوف شديد في مكة حتى انظر إلى طريقة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تستشعر هذا القلق الذي كان فيه المسلمون فلما انتقلوا إلى المدينة وأصبحت لهم دولة كانوا يتوقعون أن يتغير الحال الواقع أن الحال لم يتغير إذا كانوا في مكة كانوا في قلق وفي خوف فلما أصبحت لهم دولة أصبحوا أيضا في قلق وفي خوف الكل يتربص بهم الكل يتربص بهم وأصبح الخطر يلاحقهم من داخل المدينة ومن خارج المدينة من داخل المدينة عن طريق اليهود وعن طريق المنافقين ومن خارج المدينة عن طريق المشركين الذين كانوا يعني يقومون عليهم بين الحين والآخر فأصبح المسلمون في المدينة يقومون في سلاح ويبيتون في سلاح كل واحد سلاح معاه متوقع هجوم متوقع غدر متوقع أمر بالخروج الجاد في أي لحظة فقالوا يا رسول الله إلى متى سنظل في هذا الخوف نبيت في سلاح ونستيقظ في سلاح مش عارفين يعني عايزين امتى نقعد بقى كده ونستريح ويبقى لنا العزة وبعدين نهدى كده ويبقى لنا الأمان مش في خوف من حد فقالوا يا رسول الله إلى متى سنظل في هذا الخوف نبيت في سلاح ونستيقظ في سلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فرج الله آت وقريب فلا تتعجلوا مش حاجة كل حاجة وليها وقتها وإذا بقول الله سبحانه وتعالى ينزل وعد الله الذين آمنوا منكم أدي وعد جاي لكم من بقى من الله وعملوا الصالحات بإيه نمرة واحد ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم قالوا استخلاف المؤمن في الأرض لا يتحقق إلا إذا أهلك الله الظالمين فيصبح, فيصبح هو مستخلف مستخلفا ووريثا لا ينازعه في ملك الأرض أحد يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض زي ما سيدنا موسى قال لقومه عسى ربكم أن يهلك إيه عدوكم لما يهلكه يبقى إيه ويستخلفكم إيه في الأرض في الأرض فجاء الوعد من الله إن في وقت هيهلك فيه أعداء الله وستتحقق الخلافة في الأرض للمسلمين وقالوا إن هذه الآية فيها تبشير بما هو آت وبعصر الخلافة وما حدث فيه إن فعلا تحقق هذا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستكمل في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان وفي خلافة علي استكملت هذه الدائرة فتحت كل البلدان على أيدي المسلمين ودخل الإسلام في كل مكان وأصبح المسلمون يسيرون من أقصاها إلى أقصاها مؤمنين فما من بلد إلا ودخلت فيه الإسلام وأهلك الله سبحانه وتعالى القطبين اللذين كان يتحكمان في الناس وفي مصالح الناس الفرس والروم ودانت العزة لمن لله ولرسوله وللمؤمنين وللمؤمنين فده كان وعد من الله سبحانه وتعالى وربنا بيقول لهم زي ما حدث مع السابقين شوف اللي حصل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما كما استخلف الذين من قبلهم انظر لمن دان الأمر لموسى أم لفرعون لموسى أم لفرعون لمن دان الأمر لنوح أم لمن كفروا به لمن دان الأمر لإبراهيم أو لمن كذبوه لمن دان الأمر للوط أو للذين مكروا به لمن دان الأمر لصالح أم لقومه لشعيب أم لقومه هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الوجود وعشان كده دايما بنقول بقى للمؤمن لابد وأن يكون عندك أمل ولا بد أن تلزم نفسك بطاعة الله ورسوله طب ما أنا بطيع الله ورسوله عمال ابتلى ما أنا بطيع الله ورسوله عمال يحصل لي ما أنا بطيع الله ورسوله عمال يجرى لي انظر إلى عاقبة الأمور هذه مسائل مؤقتة المسألة مسألة وقت الزم نفسك بهذا ولا بد وأن يأتيك وعد الله إن عاجلا أو آجلا فلا تتعجل الأمور فلا بد ووعد الله لا يتخلف وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه كما قال عز من قائل ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق لا بد والله لا بد أن يكون الباطل زهوقا ولا بد وأن يعلو الحق لذلك مع أن احنا يعني في كثير من الفتن والابتلاءات ولكن دايما بنقول للناس كونوا على أمل من وعد الله بشرط حققوا طاعة الله وطاعة إيه وطاعة رسوله الإيمان والعمل الصالح يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين إيه من قبلهم وعد الله ده سبحان الله شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال للروم وأعطاهم وعد وعد وبعد يمكن سبع سنين من الهزيمة تحقق النصر شوف كام سنة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في إيه؟ في إيه؟ في بضع سنين يعني مش بكرة ولا بعده بس المسألة عايزة عايزة إيه؟ صبر وعد الله ما دام الله قد وعد هاتيك فلا بد ان انت تمكث على هذا الامل زي ما احنا الان والله نمكث على هذا الامل ودايما اقول للشباب واقول للناس لا تفقدوا الامل ولا بد ان انتم تعتزوا بهذا الدين فهذا الدين والذين يدينون به والله لهم الغلبه بوعد الله مش بوعدنا بوعد الله يبقى لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمكين الدين بقى زي ما قالوا بنشره بنشره انت تحققت لك الخلافة ومن هنا قالوا ان اول واجبات على كل حاكم مسلم يحقق الله سبحانه وتعالى له الخلافة في الارض انه يسعى الى تمكين دين الله ولذلك لا يمكن ان انت تجد اي حاكم من الحكام اللي بيحكمون الان لا يمكن ان انت تصفه بانه حاكم مسلم حق لا يمكن ليه لان كل واحد فيهم انشغل بكرسيه وقعد عن تمكين دين الله في الارض والله قل لي قعد ولذلك ده بيعتبره ان انت لو, لو, لو الان سعيت الى نشر الدين دي جريمه والله دي جريمه طيب تعالى ننزل الى حي من احياء النصارى ادعوهم الى الايمان بالله ورسوله عارف اللي يحصل عارف اللي يحصل هاعتقل ويبقى تفتيت وحده وطنيه ويبقى انا ارتكبت جريمه ويبقى انا عايز اعمل فرقه ويبقى انا ويبقى انا ويبقى انا ويبقى انا ويبقى انا, ويبقى أنا. هو مش عايز مشاكل عايز الكرسي الالميتال ده تنيه لازق فاكر ان هو مخلد له او الكرسي قاعد له وده مغفل لو دامت لغيره ما وصلت اليه فالكرسي منه رايح يا هو عنه رايح فهو وظيفته ايه ده وظيفتك الاولى ان تمكن لدين الله في الارض وظيفتك الاولى ارسال الدعاء ونشر الدعوه ونشر الدين ونشر الاسلام ونقله وتدعيم الدعاء لنقل الاسلام للي جوه وللي بره واللي جوه قبل اللي بره كمان مش مالكوش دعوه ولكم دينكم ولا دين كل ما يكلموك يقول لك كده يقول لك لا اكراه في الدين لكم دينكم ولا انا هو انا بكرهه مين قال انا بكرهه انا هدعوه هقول له ادي الحجه وادي البرهان انا بدعوك فتقعدنا عن الدعوه ليه مين قال لك ان انا بكرهه احنا لا نريد ان نكره احدا لا بجنزير ولا بسطور ولا بقنبله ولا بمدفع كل ده احنا بنمقته ونسجبه ونستنكره ومش عايزينه مش عايزينه لكن بالكلمة بالكلمة قل له تعالى يقول لك لا لا لا مالكش دعوة بكده أخوك وسيبه هو له عقيدته له دينه وليك عقيدتك لك دينك طب والدعوة والتمكين لدين الله ودعوة الناس والتبليغ و و مالكش دعوة بالكلام ده خالص قفل عليه دلوقتي مش عايزين مشاكل خلي الكرسي كده ثابت خلاص خلاص والله فعلا سيعرفون أي منقلب سينقلب أي منقلب سينقلبون والله سيعرفون هذا فشوف هذا يبقى احنا عايزين استخلف في الأرض يبقى وليمكنن لهم ايه دينهم الذي ارتضى لهم فهيجي يوم والله هيمكن للإسلام ولأهله وسيعلو هذا الدين على وجه الأرض والله سيعلو هذا الدين على وجه الأرض يبقى ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم هذه المشكلة اللي كانوا بيتكلموا فيها من بعد ايه خوفهم امنا يعني كان يمشي يعمل كده وبيصلي خايف وبيتكلم خايف بيقول كلمة حق خايف الحق بقى هو اللي هيعلو وألسنة الباطل والكلاب اللي بتنبح الإسلام دي كله هم دول اللي هيبقوا جملاء أذلاء وأهل الباطل كل واحد يبقى بيتخفى بباطله وساعة الحق النهاردة احنا أهل الحق عيب بيتخفى والله بيتخفى أهل الحق النهاردة بيتصرفوا في حرج بيبقى مش قادر يقول كلمة الحق مش قادر وأهل الباطل صوته عالي أوي أوي أوي أوي أوي, أوي. لكن هيجي يوم والله يحدث العكس حق سيعلو وأهل الحق هيبقى لهم الكلمة وأهل الباطل هيخافوا ويرتعدوا ويكونون أذلاء صغراء ولذلك ده وعد من الله وليبدلنهم من بعد إيه خوفهم إيه خوفهم إيه أمنا سبحان الله العظيم زي ما قلت أهل العلم قالوا إن هذه الكلمات إثلاج للصدور وأيضا فيها الكلام ده قيل ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المدينة لكن فيه يعني رؤية لما وفعلا لقد كان من من الغريب بقى هنا ان الجماعة اللي هم الشيعة اتباع سيدنا علي إيه، الذين أحبوه الحب الأعمى تعبير واضح الحب الأعمى فبالغوا وافتروا وافت- وافتأتوا الأكاذيب بيعتبروا ان الآية دي من الآيات التي نزلت في علي بن أبي طالب خاصة وإن الآية دي دليل على بطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان بيعتبروها كده وبيقولوا إن قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات المقصود عليه لا يستخلفنهم في الأرض هيحققوا الخلافة كما كانت لمين كما استخلف الذين من قبلهم وأقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى كل الخلافات يعني ابو بكر انتزعها منه وعمر انتزعها منه وعثمان انتزعها منه فالقران طمنه قال له هيجي يوم وهتنتزع انت وهتجيلك الخلافه اليك ان شاء الله يبقى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم لانهم بيعتبروا ابو بكر وعمر قد بدلوا والله قد بدلوا بدلوا الدين بيعتبروها كده نعم و- وده عندهم يعني ابو بكر وعمر دول خارجين مرقين كافرين ما ينفعوش خالص خالص وعثمان خالص خالص فشوف بيقولوا هذا الكلام الباطل المفترى وان الايه دي نزلت في شان علي بن ابي طالب وحده تمام آه وان علي بن ابي طالب كان بيخاف انه يطالب بالخلافه يقول له طب لما كان هو حق بالخلافه ما طالبش بيها ليه؟ يقول لك حتى لا يحدث فتنه فكان يخاف من الفتنه فالايه دي تطمين ليه؟ آه وليبدلنهم من بعد خوفهم ايه؟ امنا هيحكم كده وهو امن مفيش مشكله طبعا الكلام كله ضلال وكله افتراء وكله باطل كله يا اخي ده بالعكس ده في خلافه ابي بكر وفي خلافه عمر ده الآية, الآية دي تحققت بحذافيرها ده يمكن في خلافة علي اللي انت بتتكلم عنها دي بدأ الايه بدأ الايه بدأ الخلاف والانشقاق في الأمة بدأ الخلاف والانشقاق في الأمة فإن أنصفت فإن أنصفت فلا تقل هذا الكلام وهذا كلام يطول شرحه ولكنني أردت أن ألفت النظر إلى ما قاله هؤلاء الأغبياء في هذه الآية بالذات فربنا سبحانه وتعالى بيقول وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم ايه من بعد خوفهم امنا طبعا يبدل الخوف امن قالوا بتغيير الاسباب بقى اسباب الخوف تزول وتاتي اسباب الايه اسباب الايه اسباب الامن مش مش يبدلنهم بعد خوفهم امن يبقى اسباب الخوف موجوده وهو قلبه امن لا ده بزوال الاسباب خالص خالص امن امن تبديل خوف تبديل خوف طيب شوف التعقيب يعبدونني لا يشركون بي شيئا فالبعض بيقول ان هذا العجز اخر الايه ده هو شرط لاولها فشرط لتحقيق هذا الوعد ولدوام هذا الوعد انه يعملوا ايه بقى يعبدونني لا يشركون بي شيئا حتى يظل هذا الوعد قائم حتى يظل هذا الوعد قائم والبعض الآخر بيقول إن دي تعليل للوعد يعني ليه ربنا وعدهم هذا الوعد أي لأنهم يعبدونني لا يشركون بي إيه؟ شيئا وهي صالحة الاثنين إنها فعلا تعليل للوعد فالوعد ده لا يتحقق إلا إذا كانوا كذلك وأيضا هي شرط في تحقيق هذا الوعد وأيضا هي شرط في دوام هذا التمكين فلا يمكن لهذا التمكين أن يدوم ولا يمكن لهذا يعني لهذه الخلافة أن تدوم ولا يمكن لهذا الأمن أن يدوم إلا إذا دامت العبودية والتوحيد لله فإن حدث خلل في أحد الأمرين اللي يحصل تلقائي يتخلف الوعد تلقائي ولذلك هنا بيقول بيقولوا ان الوعد قائم على شرط متى وجد الشرط وجد الايه وجد الوعد ومتى زال الشرط ارتفع الايه ارتفع الوعد فلا تطالب الله بما وعد الا اذا حققت ما اشترط عليك يجي يقول لك مش مكنا ليه هو ايه اللي بيحصل لنا ده وايه اللي بيجرى للمسلمين ده قال طب وانت حققت اللي ربنا طلبه منك حققته ده حتى اخي في الخلافه الراشده ما كان في يعني التزام تحقق هذا الوعد بدات بقى المسائل تختل ها ايه اللي حصل مع نهايه الخلافه زال هذا الوعد زال على الاطلاق لا والله تجد ان هذا الوعد يرجع يعود مرة أخرى في عهد عمر بن عبد العزيز ويعود مرة أخرى في عهد صلاح الدين ويعود مرة أخرى في عهد هارون الرشيد ليه؟ ليه؟ لأن عادت أسبابه عادت شروطه اللي هي إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا يبقى عايزين حاجتين يعبدونني أدي واحد لا يشركون ايه بقى يعبدونني أما البعض قال ما احنا بنصلي وبنصوم وبنعتمر بنحج بنزكي وبنتصدق مش هي دي العباده لا يا بابا مش هي دي العباده ده جزء منها ده جزء منها اما العباده فلها مفهوم اعم ولها مفهوم اشمل المفهوم الاعم الاشمل ان العباده تعني الطاعة الطاعة هي دي العبادة فالصلاة طاعة لكن هي كل الطاعة هي كل الطاعة والصيام طاعة هو كل الطاعة فدي اللي بتعمله جزء من العبادة لكن العبادة هي الطاعة العامة في كل ما أمرك الله به وفي كل ما نهاك الله عنه بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان عمرك شفت واحد جاب مصلى مصليه وبيصلي له ألا تعبدوه يعني إيه يعني إيه ألا تطيعوه سيدنا إبراهيم يقول لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان يعني إيه يعني لا تطيعه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله شفت اليهود والنصارى بيصلوا لهم ولما قيل للنبي هذا يعني احنا ما ما عبدناهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أطعتموهم أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم فهذه عبادتكم لهم يبقى ايه هو مفهوم العبادة الطاعة الطاعة وعشان كده بقى اللي بيخالف ربه ويطيع الآخرين لأجل المال سمى النبي ايه تعس عبد الدرهم وعبد الدينار فبقى اسمه ايه آه عبد الجنيه مش عبد الله عبد الجنيه لان طاعته ها مطرح ما بي ما ياخد حتى وان كانت على غير ما اراد الله فيبقى اسمه كده فيبقى اسمه كده واللي بيطيع امراه قوي هو نفسه بيقول لها انا مش بحبك انا بعبدك فخلصت فخلصت واللي بيطيع الصاد الساده والكبراء بقى عبد ليهم وهم يجوا في الاخره هيقولوا كده والله ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا اللي حصل فأضلونا السبيل فبقى عبد ليهم وعشان كده يجي يقول لك والله تقعد تتكلم مع بعضهم يقول لك انا عبد المأمور يعني اعترفت ده انت بتعترف اهو فما تقوليش انت عبد لله بقى وبعدين يجي بعد ما يقول لك ايه انا عبد المأمور بعد شو يقول لك انت بتكفرني انا اللي كفرتك ده انت اللي بتكفر نفسك ده انت مكفر نفسك بتقول لي انا عبد المأمور هو انا اللي كفرتك يا ابني انا ما كفرتكش وانا لا املك ان اكفر احد أنت الذي حكمت على نفسك والله يقعد يتكلم معاك وتقول له يا أخي يا أخي سبحان الله يا أخي بقى يعني بتحارب الحجاب ليه؟ حارب يعني لسه بتكلم لسه في مشكلة والله كانت في بولاء الدكرور مدير مدرسة بولاء الدكرور الابتدائية المشتركة الله يخرب بيته مطرح ما هو قاعد وانتقم منه دنيا واخرة وماسك البنات فعل بهم الافاعيل عشان داخلين مغطين يعني شعرهم بالاشاره بره المدرسه وبعد جاب أولياء الأمور فأخت من الأخوات المنتقبات ذهبت له قالت له يعني أنا بنتي مش, مش ممكن هعري لها شعرها التسلك كده هتعجزي لها شعرها وانت كده مش ع... راحت الطفله البنت البنت في خمسه ابتدائي ردت عليها قالت له عاجبني وانا عايزه كده فالزعلان قوي يقول لوالدتي بترد عليا ازاي؟ ترد عليك ما هلاقيك متخلف عقليا هتقول لك ايه يعني هي بترد عليك ما لاقيك جاهل ما انت اصلك ما انتش ما تصلحش انك انت لا تكون لا مربي ولا بني ادم حتى يحترم كنت انت لا تحترم شرع الله هي تحت... تطلب من الله تحترمك شوف انت نفسك بتتبجح على شرع الله ازاي ما انت زعلان من نفسك كده فين و... وجع قلوبهم لدرجه ان الام راحت معانا البنت من ال... من المدرسه في نهايه الكلام بقى لما بنروح بنراجعه وبنتكلم معاه ايه اللي انت بتهببه ده انت مالك اهلها وم... يعني حتى الوزير حب قال يعني لطفها لنفسه شويه كده يوريك ان هو عنده زاره الله قال يعني خاف على الاباء والامهات ولا بس عشان ما فيش واحده تيجي ولابسه الحجاب رغم انف ابوها وامها ده تلبسه رغم انف ابوها ورغم انف امها ورغم انفك وانف اللي خلفوك واللي عينوك واسال المفتي واسال شيخ الازهر واسال الدنيا كلها عن الكلمتين اللي انا بقولهم لك دول رغم انف اللي جابوك واللي خلفوك واللي عينوك ورغم انف ابوها رغم انف امها من قال ان في بنت تستاذن امها انها تتغطى ولا لا او تستاذن ابوها انها تتغطى ولا ان شاء الله ما عنه اذل ولا عنك اذلت مين اللي يقول الكلام ده تهريج وقلة أدب وقلة حياة وقلة دين وعامل فيها الو... يعني حريص قوي على الآباء والأمهات لا يا بابا حتى لو الأب مش راضي إن شاء الله معاه راضي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هي لما بتقوم تصلي هتقول له بعد إذنك يا أبو الأيام صلي إن شاء الله مع إنه أذى فالحجاب فريضة زيه زي الصلاة زيه زي الصوم لا يستأذن فيه مخلوق على وجه الأرض بالتعبان التاني مدير المدرسة يقول لها إيه يوم يقول لها ايه يوم يقول لها انا دي التعليمات اللي عندي وانا عبد المأمور فشوف ربنا امره بالحجاب ارمي الحجاب على جنب سيده اللي عينه بيأمره بايه فشوف عبوديته لمين فده اللي زي ده لا يمكن يقنعني انه عبد لله ابدا لا يمكن والله لا يمكن والله فلما يجي بقى يا جماعة ويكفروا هذا المتخلف المتخلف أنا بقى هنضم إليهم وكفرنا كمان لأنه هيبقوا تكفير بحق بحق لأنه طرح أمر الله لأجل أمر مين؟ لأجل أمر مين؟ وزير تعبان زيه هم الاثنين هياخدوا على دماغهم في الآخرة لأن لما يقف بين يدي الله واحد مشاور عليه قوم يا أخويا بهاء الدين قوم هو ده اللي قال لي هقول له أنت وهو في داهية إن شاء الله يلا يلا لكن دي ناس ما بتبصش لاخرتها كل واحد قاعد يفكر في الكرسي اللي هو زي ما قلت لك قاعد عليه وهو عبد لمين فالعبوديه ايه العبوديه هي طاعه طاعتك لمين طاعتك لمين فيعبدونني اي يطيعونني يطيعونني هي دي بقى العبوديه لله بس بس هو هو ده الشرط يوم ما تبقى طاعتنا لله والله لله وحده يوم أن تكون خالصة لله لابد وأن يأتي النصر والتمكين من الله لابد أن يأتي النصر والتمكين من الله وده للأسف نفس المرض مستشري برضه عند بعض الإخوة في جماعة والأمير أملى عليه أمر تقعد تقنعه وتجيب له مليون حجة دعوة هي مبادئنا كده مبادئ مين يا ابني مبادئ مين دعته طاعتك لله وللرسول أولا وأخيرا أنت بتدور معاها لا طاعتك للفرد ولا الجماعة ولا لأي مخلوق يخرج عن حد الله وحد الرسول انتهت انتهت هي دي اللي لها الهيمنة فدي يعبدونني أي يطيعونني لا يشركون بي شيئا تأتي بقى عدة تفسيرات لا يشركون بي شيئا ابن عباس له تفسير فيقول لا يخافون غيري فلما تطيع الله ما تفكرش في حد تاني ما دام انت طيع له ما تفكرش في اي حد تاني تفكرش الا يجرى لك الا يحصل لك ممكن فلان يعمل بيك ايه ممكن يسوي فيك ايه لأجلك فإن أطعت الله فأنت مع الله فالله معك وربنا قال ولا ينصرن الله من ينصره فهتخاف من مين يا ابني سبحان الله فلا تخاف من ذي سلطان ما دام سلطان الله موجود ما دام سلطان الله, الله موجود ياخذ العز بن عبد السلام الذي لقب بسلطان العلماء لما رأى موكب الصالح أيوب راح موقفه وقال له يا أيوب اتق الله واغلق ما في دولتك من خمارات فسموه سلطان العلماء مش علشان بقى شيخ أزهر ولا مفتي ولا عشان قعد على كرسي كبير قوي وبعدين بقى منافق لا سموه سلطان العلماء عشان كده عشان الحق فالسلطان رد عليه قال له لقد جئت وجدتها مفتوحة الوضع يبقى على ما هو عليه ده مالي انا جاي لاقيها كده فقال يا أيوب أبي هذا تجيب إذا سألك الواحد الديان يوم القيامة هتقول له برضه أنا جيت ولقيتها مفتوحة وظل معه وما تركه حتى أصدر أمرا بإغلاق الخمارات وبعد ما مر الموكب معه بعض تلامذته بعض تلامذته فأحدهم بيقول له يا شيخ ألم تخشه ما خفتش منه إنه السلطان إنه بكلمة واحدة يطيح برقبتك وقد كاد حرسه أن يفتك بك فماذا قال قال اللي بيقول ده قال يا غلام استحضرت عظمة الله في قلبي فكانوا أمامي كالذباب زيهم زي دبان هش كده ولا يعمل حاجة ولا يعمل حاجة فاللي طيع لله وطيع للرسول لابد ان ينفي عن قلبه الخوف من اي حاجة ثانية ما دام بتقول كلمة حق بتقول قال الله وقال الرسول انسى الدنيا واللي فيها خلاص وما يجيش بقى الناس لأن الناس للأسف الشديد طبعها يعني مزري والله مزري تقعد تقول لك والعيال ولقمة العيش ومش عارف ايه اللي حصل لك واللي هجرالك فتعظم لك الدنيا وتحقر لك الآخرة يقعدوا كبروا لك في الدنيا كبروا لك في الدنيا كبروا لك في الدنيا ويعموك عن الآخرة مع أن الأصل فينا العكس أن نحقر الدنيا وأن نعظم الإيه؟ الآخرة تقول له جزاك الله خيرا ربنا يزيدك وليك الجنة وعيالك مش هينفعوك حقر له الدنيا زي ما القرآن قال زي ما القرآن قال لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيء فلا عيالك هينفعوك ولا ملك هينفعك ولا منصبك هينفعك ولا و... هونالك خليه دايما قوال الحق أخلي دايما خوف الله هو الذي يملأ القلب ولا أعكس الأمر ولا القضية ولا القضية فشوف ابن عباس في الصلاة لا يشركون بي شيئا لا يخافون غيري وقال إن الخوف من غير الله شرك خلاص البعض الآخر قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا أي لا يراؤون وأنتم تعلمون علم اليقين أن القليل من الرياء شرك والمراء يوم القيامة لا يقول يا رب ده ده صليت لك يا رب ده صمت لك يا رب ده جهدت عشالك ويطلع كذاب والحديث صحيح مسلم ويقول له ربنا سبحانه وتعالى انك انت يعني جاهدت ليقال جريء وقد قيل صدقت ليقال كريم جواد وقد قيل وقد قيل وحفظت القرآن وبدأت تقرأه وتعمل ليقال قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيزج به إلى النار خلاص وعشان كده هينادى يوم القيامة من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء خلي اللي انت عملت له يديك خلاص هو اللي يأجرك هو اللي يأجرك فالبعض فسرها يبقى لا يراؤون البعض الآخر بيقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا أي لا يحبون غيري احنا للأسف في كثير من الأوقات بيغلب في قلوبنا حب أشياء كثيرة على حب الله وعشان كده ربنا لما وصف المؤمنين قال والذين آمنوا إيه أشد إيه حبا لله في ناس بتعكسها بقى يبقى المؤمن ده هو مفيش مانع ان يحب حاجات كتير لكن حبه الأشد لمين لله غير المؤمن الفلوس عنده أكتر من حب الله والعيال عنده أكتر من حب الله والكرسي عنده أكتر من حب الله ونعرف إن في ناس كانت بتطلع للكرسي والله تطلعها لله وكملوا مزير الأوقاف وعنده كان يصل إلى الكرسي أحب إليه من أن يصل إلى الجنة الكرسي فكده ففي ناس بتحب حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي وعشان كده قالوا اللفظ فعلا لا يشركون به شيئا شوف شيئا دي أي شيء قالوا بيشمل كل ده يبقى فلا تخافوا من غيري تمام يبقى ادي اول حاجه ولا ترائي ولا ترائي ولا تحب شيئا مش غيره لا حب ولكن وليكن حبك لله ايه اشد بدليل ان مفيش مانع المؤمن يحب المال يؤتون المال على ايه على حبه مفيش مانع مسكينا ويتيما وسيرا لكن مع انه بيحبه راح عامل ايه رحمة الله خد خد لان عنده حب ايه اشد اللي هو حب مين حب الله حب الله يبقى دي يعبدونني لا يشركون بي ايه بي شيئا هنا بقى تيجي وقفة ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ما معنى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إن أردت أن تستكمل وأن تعرف فستأتينا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حبه في قلوبنا غالبا على كل حب وأن يجعلنا من من عباده المخلصين وأن يجعلنا لا نخاف إلا هو ولا نخشى إلا هو ولا نعمل إلا له سبحانه وتعالى قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم